أليس عن نبي من الأنبياء الكبار في العهد القديم اللي مش واخد حقه يعني نادرا ما بنسمع وعظ عن أليس عن النبي ده بالرغم أن القصص اللي اتقالت عليه أكتر من القصص اللي اتقالت على إيليا نفسه وإليسع يرمز للمسيح في قصص كتير وده اللي هنحاول نكتشفه واحنا بنقرا برضه إليسع ويشوع ويسوع أسماء متقاربة في اللغة العبرية يعني الله يخلص برضه أو ساعات يقولوا الله يسمع وإلي اللي في الأول إلي دي يعني الله لو تاخدوا بالكم المسيح على الصليب قال إلي إلي لما شفقتني يعني إلهي إلهي لماذا تركتني فإلي الأولانية هي لفظ الله شوع بعد كده يعني أعتقد يسمع يعني زي إيليا زي الأسماء في أسماء كتيرة بتبتدي بإلي وفي أسماء تنتهي بالياء زي ميخائيل إيل برضه هو الله ميخائيل يعني من مثل الله فساعات لفظة الله تيجي في الأول إلي أو إيل في الآخر الاتنين تبقى كلمة الله بننط بحثا عن أليسع في ملوك التاني هو أليسع يشغل ملوك التاني لغاية نصه ملوك الأولاني آخره بس بيختار إليشع زي ما هنشوف كده لكن قصة حياة إليشع موجودة في سفر الملوك إصحاح 2 من أول إصحاح 2 لغاية إصحاح 11 نبتدي الأول بقصة اختيار إليشع كنبي فنقرا الأول إصحاح ملوك 19 من عدد 9 نهاية حياة إيليا كان فيها كده فترة ضعف أو موقف فيه ضعف كان هربان وكان مكتئب وكان بيطلب الموت وفي الوقت ده اختير إليشع يعني إليشع دخل في مرحلة من ضعف إيليا على فكرة كبديل كشخص مشارك ويمكن يكون ربنا من حنانه مع ان ايليا طول عمره متوحد ما كانلوش تلميذ لكن يبدو ان ربنا من حنانه شاف ان ايليا مع نفسيته المرهقه ممكن يحتاج تلميذ يشاركه ويشجعه عشان كده كان يرسلهم اثنين اثنين بالرغم ان ايليا ده جبار وناسك ومتوحد الا انه محتاج واحد معاه يسنده برضه ده اللي هنشوفه ودخل هناك المغارة وبات فيها ده إلي الكلام على إلي وكان كلام الرب إليه يقول ما لك هنا يا إلي فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار وبعد النار صوت منخفض خفيف انه ربنا لما لقى ايليا مهزوز وخايف وحاسس انه عاوز يموت خوفا من ايزابل او ان الخدمه باظت وضاعت بالرغم ان كان قبلها على طول في انجاز كبير قوي انه بنى الهيكل المهدم بتاع ربنا وقدم ذبيحه وربنا قبل الذبيحه بنار من السماء وقتلوا انبياء البعل بالرغم من ده كله نفسيته تعبت وقال تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا انبيائك بالسيف وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي يعني ملوش حق في الشكوى دي واحيانا الواحد فينا الواحد يكون مكتئب وما يكونلوش حق قوي يعني الاسباب اللي اللي بيقولها مش مقنعه كفايه بس تكون تراكمات فوصلته الى انه خلاص مش مستحمل حاجه مجرد ايزابل بعتت له تلغراف انا هموتك ده اللي وقف قدام 400 كاهن بعل متوحش وجيش وشعب بالالافات خاف يقف قدام ايزابل فكان موقف غريب شويه فربنا حد بيديله شحنة فخدوا الجبل جبل الله حريب مكان الخلوة بقى مكان المقدس اللي سجد فيه موسى زمان قدام العليقة واللي استلم فيه موسى الشريعة من ربنا فجبل له هبته له مكانته يعني وبعدين ابتدى ربنا يعرض عليه آه، قوته فشاف ريح عظيمة وشديدة كسرت الصخور و... وشاف زلزلة وشاف نار وربنا ما كانش في ده كله يعني ربنا بس حب يهزه شوية كده يعرف ان ربنا ده كبير وبعد النار صوت منخفض خفيف عاوزه يهدى خالص عشان يسمع صوت ربنا فلما سمع إيليا لف وجهه برداءه عرف ان ده صوت ربنا وخرج لف وجهه برداءه يعني عمل كده لأنه بيخافوا يشوفوا ربنا يعني بالرغم من جبروت الراجل ده وهيطلع في مركبة نارية للسماء إلا أن في العهد القديم كانوا يخافوا يشوفوا ربنا فكان يغطي وشه لأن هم سمعوا عن موسى موسى من كتر ما قرب من ربنا في مرة قال له إيه قال له أرني وجهك بقى يعني مش معقول بقى فقال له ما حدش يقدر يشوفني ما حدش يشوفني ويعيش وده كان المعنى الدارج عندهم هو كان عاوز يقول له انتوا بتقولوا كده ما حدش يقدر يشوفني ويعيش قال له بس اشوفك فقال له انا هغطيك بايدي وعدي من قدامك وبعدين اخليك تتفرج عليا من من ورا كده يعني مقصود بيها انه عشان كده ود نزل موسى بعدها وشه منور مش قادرين يبصوا في وشه لمجرد انه شاف شعاع نور من ظهر المسيح له المجد آم، ده كان فكر العهد القديم ان محدش يقدر يشوف ربنا وان دي مرحله آه، ممكن تخلي الواحد لو شافه يبقى خلاص دي نهاية حياته فهنا لف وشه آه، وخرج ووقف في باب المغارة عارف ان ربنا جاي يكلمه دلوقتي وإذا بصوت إليه يقول ما لك ها هنا يا إليه فقال غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبيائك بالسيف وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها تاني نفس الكلام نفس الغم ونفس الشكوى كل حاجة باظت مفيش فايدة أنا ضعت عاوزين يموتوني فهنا ربنا خلي بالكم بيعاتب إيلي- إيليا بيقول له مالك ها هنا يا إيليا يعني ما كانش صح إنك أنت توصل للحالة دي في نفس الوقت بيوجهه بقى يعمل إيه في الخدمة فقال له اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق وأدخل وامسح حزائيل ملكا على أرام هو اللي بيمسح لأن ده النبي أو ده رئيس الكهنة في الوقت ده فهو اللي معاه الزيت الميرون بتاعنا دلوقتي زيت الروح القدس زي صمويل النبي قبلها بكتير راح لداود الملك يمسحه ملك فهنا هو اللي معاه زيت الميرون ده ما يطلعش من جيبه ابدا يعني ده يبقى عريان ومش لابس غير حته بتاع كده تستره لكن معاه زيت لانه لغايه النهارده زيت الميرون المفروض ما حدش يلمسه غير الكاهن او الاسقف حتى الشماس ما يشيلوش زيت الميرون بالذات لان ده زيت المسح ده سر الكنيسه كله فيه فقال له روح امسح حزائيل ملكا وامسح ياهو بن نمشي ملكا على اسرائيل وامسح اليشع بن شفاط من اب المحوله نبيا عوضا عنك هنا اخيرا ظهر اليشع قال له امسح الملك ده وامسح الملك ده ملك اسرائيل وملك ارام وامسح كمان اليشع يبقى اليشع لم يكن تلميذ كده كان تلميذ ممسوح من يومه للنبوه خلي بالكم يعني اليشع خد المسحة وهو شاب صغير عشان يبقى نبي فهو نبي من صغره او خد ال- ال- النعمة دي لان في تلميذ يفضل متلمس فترة طويلة قوي بعدين يمسح كاهن او نبي متأخر لا هو من ساعة ما اختاره اتمسح ملك اتمسح نبي عوضا عنك فهم ايليا انه خلاص كده يعني الفترة اللي فاضلاله قليلة فلازم يسلم النبوة لإليشع لأن هو اللي هيسوق المركب بعد كده والنبي في الوقت ده هو الزعيم الروحي للشعب يعني في زعيم مدني ملك وفي زعيم روحي والزعيم الروحي أهم وأخطر ليه؟ لأنه آه، الحكم حكم إلهي حكم لله على الشعب فالزعيم الروحي هو اللي بيمسح الملك هو اللي بيعمله مثلا شاول الملك ما يقدرش ينزل الحرب الا لما يستنى صمويل النبي يرفع ذبيحه ولما تخطى حدوده ورفع شاول الملك الذبيحه ربنا رفضه على طول لانه تخطى حاجه اهم منه فهنا الزعامه الروحيه لان ربنا صاحب الشعب ده مش الملك لو هو ملك عادي يبقى الملك اعلى واحد لكن بالنسبه لشعب الله الملك مش اعلى واحد رجل الله اعلم ده تفكيرهم يعني فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله يهو الذي ينجو من سيف يهو يقتله أليشع يعني إيه البلد كلها انحرافات ولازم ربنا يشد شوية فحاطط ناس من طرفه اللي يسلم من اللي يهرب من ده يقع في ايد ده واللي يهرب من ده يقع في ايد ده يعني ربنا بيحكم ايده على الشعب بعد فترة آه، انحراف طويلة قوي في الوقت ده كان في ثلاث ملوك في نفس الوقت ملك اسرائيل وملك يهوذا وملك ارام واخدين بالكم شعب اسرائيل شعب الله نفسه كان اسرائيل ويهوذا ارام دي البلد المحيطة بيهم وكان لهم علاقة صلح بيهم فاصبح النبي رايس على الثلاثة او ممكن يرأس الثلاثة هنا ما شالش ملك يهوذا زي ما هنعرف لانه كان كويس لغاية الوقت ده لكن ملك اسرائيل خلاص مرفوض لانه ده كان اخاب وقتها ربنا رفضه فمسح ملك مكانه وهو في حياته زي ما عمل مع داود وشاول لو تفتكروا شاول كان ملك وفي نفس الوقت اتمسح داود ملك لان ربنا مش عاجبه شاول يعني شاله قدام ربنا قدام الناس لسه شاول ملك آه، وقد أبقيت في إسرائيل سبعة ألاف كل الركب التي لم تكسو للبعل وكل فم لم يقبله يعني بيطمنه بيقول له لا بص أنا ليا ناس بلاش اكتئاب يا إيليا أنا ليا ناس ليا سبعة ألاف ركبة عددهم بالوحدة لم تنحني لبعل كل ركبة لا تنحني لبعل محسوبة عند ربنا يعني مجرد ان الواحد ما وافقش الناس على شرها ما انحرفش مع الطيار دي محسوبة عند ربنا دي معدودة عند ربنا وكل فم لم يقبله لأن كانت عبادة البعل آه، فيها السجود للبعل وفيها تقبيل البعل زي ما احنا نسجد قدام المذبح ونقبل المذبح كل الطقوس دي اتقلبت بشكل واسع احنا نقبل المذبح بعد ما نسجد ليه واخدين بالكم نفس الفكرة يبقى هنا إليشع اتمسح نبي تلميذ لإيليا النبي وهتبدأ التلمذة لأن هو ده الموضوع الأولاني بتاعنا النهاردة إليشع التلميذ لأن هنشوف إزاي التلمذة دي أساس الحياة الروحية كلها فكرة التلمذة أساس الحياة الروحية فذهب من هناك ووجد إليشع بن شافاط يحرث يحرث يعني حرث الأرض واثنى عشر فدام بقر قدامه وهو مع الثاني عشر فمر إلي به وطرح رداء عليه فترك البقر وركض وراء إلي وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك فقال له اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك فرجع من ورائه وأخذ فدام بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا ثم قام ومضى وراء إلي وكان يخدم دي دعوة إليشع بقى أول لقاء وهو راجع لقى إليشع بن شفاط شفاط ده أبوه يحرث يعني كان شغال فلاح بيحرث الأرض و- وهنا تفكرنا بالدعوات المفاجئة حد يفتكر دعوة مفاجئة جت لواحد كده وهو بيشتغل ما كانش على باله متى لاوي العشار كان قاعد بيعد الفلوس وبياخد ال- الضرايب من الناس لأنه عشار فعدى عليه المسيح كده قال له اتبعني مجرد قال له اتبعني بس ساب اللي في ايده وقام. ها جدعون برضو الملاك جاله هو عمال يهرب الحنطة يعني الحقيقة كل اللي بتوع ربنا في الأول كانوا شوية حرامية يعني بعضهم كانوا ناس كان جدعون بيهرب حنطة لأنه كانوا مستعبدين فكان فكان آه، بيشتغل شغلانة مش تمام ياخد الحنطة من الأرض ويهربها آم، بطرس كان صياد سمك وجاله المسيح وعرفه بنفسه وشده فكثير ما المسيح يدعو الإنسان وهو مشغول جدا في شغله يعني دعوة مش متوقعة أو مش ما تحضر لهاش يعني عشان كده ده يدينا رجاء ان ربنا بيقدر يخاطب الانسان في كل وقت حتى لو انت مشغول قوي ممكن تجي لك رسالة في وقت انت ما تتوقعهاش واحد بيحرث الارض وعمال يعد فدان في فدان الفدان يمكن ياخد له ساعة شغل عنده 12 فدان لازم يحرثهم وماسك قواه قاعد على البقرتين اللي بيحرثوا ومركز ومشغول في شغله والا اليه يعدي عليه ويرمي الرداء عليه لما يرمي الرداء عليه دي ليها معنى اصلا عندهم لان الرداء زي ما هنشوف بعد كده عارفين زي ما تلاقي الناس النهارده تدور على شال البابا كيرلس وشال ابونا عبد المسيح الحاجات دي في فكرة البركة دي أو فكرة ال آم، لما يحط الرداء عليه لغاية النهاردة تلاقوا الناس الكبار يقول لك ايه اللي عدتوني على يا ابون ال- ال- الرداء نفسه اللي لزق في جسد ايليا هذا الجسد المقدس له بركته له بركته فلما يتحط الرداء عليه إليشع كراجل بسيط ساذج يحس انه خد حاجة كبيرة قوي وهي ليها معنى بعد كده انه انت اللي هتشيل المهم انا حتى الرداء هسيبه لك يعني الرداء نفسه هسيبه لك لان بعد كده تعرفوا سر الرداء الرداء ده فيه قوه بعد كده هو اللي هيفتح الميه لانه رداء ايليا هو اللي هيشق البحر الرداء زي العصايه بتاعت موسى تاخدوا بالكم عصايه موسى اتسمت عصا الله مره وعصا موسى مره وعصا هارون مره ليه ربنا قال له ايه اللي في ايدك دي عصايه ارميها بقت حيه قال له اديها لمو- لهارون يعمل الشغلانه دي انت تبقى اله هارون هو اللي يشتغل فبقت عصا الله وعصا موسى وعصا هارون فالعصاية اتنقلت من ايد لايد وده كان طقس لغاية في مصر هنا قريب لغاية قريب البطرك يروح يقبل جسد البطرك اللي قبله وياخد العصاية من جنب جسده يستلم عصا الرعاية من جنب جسد البطرك اللي قبله كأنها عصاية موسى اللي هي عصا الله فاهمين الفكرة؟ يعني كأنه تسليم فهنا الرداء ده اللي اللي شاله ايليا رداء عاش معاه خد بركته آه، فبيحط الرداء عليه برضه في تاريخ الكنيسة في قصة عن الرداء جميلة قوي حد عارفها رداء مين بقى مشهور رداء أنبابولا أنبابولا السايح كان زي ايليا ما بيلبسش حاجة غير حتة حاجة كده تستره خلاص لكن كان له رداء الرداء ده يعني غالبا ال- ال- آه اللوف ده ولا ال- فلما زاروا أنبا أنطونيوس في آخر حياته عشان يدفنوا خد الرداء فأنبا أثناسيوس لأنه تلميذ أنطونيوس خد الرداء من أنبا أنطونيوس بارك وبقى البطرك المصري أشهر بطرك في تاريخ العالم لما يعمل قداس العيد لازم يلبس من تحت رداء الأنبا بول يعني تحت ال- جلابية الخدمة دي يلبس من تحت الليف بتاع الأنبا بول لأنه يحس ببركة تسعين سنة نسك وصلاة وصوم وسهر ودموع بتاعة الأنبا بول فيلبسه من تحت عشان آه، يحس بالعظمة والقوة والجبروت اللي كان في القديسين اللي هي برضو تاخد نفس المعنى بتاع نازفة الدم لما تقول إن مسسته ولو هدب ثوبه طب يا ستي دي جلابية لا بس دي جلابية المسيح بدل لمست جسمه يبقى فيها بركة فيها قوة ففي ناس ساعات تتضايق لما تلاقي واحد ببساطة وبإيمان يلمس صورة ولا يلمس صليب ولا يحب ياخد بركة مية الكلام ده مش غلط حسب إيمانك تاخد لأن الحاجات دي مقدسة مقدسة بحكم أنها تقدست بحياة حامليها لأن كل ما تمتد إليه أيدينا يتقدس لأن احنا شايلين ربنا جوانا فطرح رداءه عليه فترك البقر هو فهم على طول ان دي دعوة بدل حط الرداء عليه دي مش- مش بالسهل كده وركض وراء ايليا جري وراه برضه دي حاجة غريبة ايليا احتمال يكون بيجري هو كان حركته غ- سريعة جدا فمرة بعد حكاية المطر قال لأخاب آه، الحق روح لحسن المطر هينزل وسبق أخاب مع إن أخاب معاه مركبة بحصنة يعني لأنه ملك هل ركض لأنه كان سايح بيتنقل من مكان لمكان ب- ب- ب- بالروح ولا ركض لأن كان خطوته سريعة لأنه عايش في الجبال دايما لكن كلمة ركض وراء إيليا فيها معنى روحي إن إليشع بقى حاطط إيليا قدام عينه وبيجري وراه عاوز يلحقه عاوز يلحقه روحيا يعني عاوز ي... ي... ما يسيبوش ولا لحظة ودي هتبان في الإصحاح اللي جاي عاوز يلزق له عشان كده التعبير نفسه يقوله بولس يقول اركضوا لكي تنالوا اجروا اجري ورا المسيح خليك ماسك فيه ما تسيبوش لان هو هيسبق ما يفوتكش وبعد كده قال لنا اللي بيركض ده هو اللي بيلز- بيوصل واحد بس اللي بيكسب في السبق فلازم تجري هنا الركض معناه الحماس الشديد للتلمذة والحماس للحياة الروحية راجل هيسيب شغله في يوم وليلة فجأة وبدون مقدمات لكن سايبه بمنتهى الحماس ومتحمس جدا يسيب شغله ويجري ورا إيليا على فين ما يعرفش ايليا ده بالذات ما حدش يعرف له هيروح فين هياكل ايه هينام فين ده بقى كان شبه المسيح اللي قال ليس له اين يسند راسه برضه إليشع مش هم ومبسوط بكده يكفيه فخرا ان ايليا اختاره تلميذ وقال دعني اقبل ابي وامي واسير وراءك طب ما هو هو عارف اصله لو سا يعني لو مشي ورا ايليا ممكن ما يشوفش ابوه وامه تاني فقال له طب بس اروح أ- اسلم على الجماعه فقال له ايليا ناشف جدا على فكره مع نفسه ومع اللي حواليه كنافك كراجل متوحد ارجع لاني ماذا فعلت لك لا ارجع لبيتك روح لابوك يعني انا بفهمها كده انه انت م- لا مش هينفع الكلام روح روح روح امشي روح بدل عاوز تروح تبصهم وبتاع يعني مفيش بابا وماما حبيبي خلاص لازم تنسى الكلام ده يبدو قاسي بس هو ده منهج الرهبانة القديمة على فكرة الرهبانة القديمة من من أيقونتها الكبيرة إيليا وإليشع يعني من ال- من المدرسين في الرهبنة في الكتاب إيليا وإليشع ويوحنا المعمدان الشخصيات دي هي ال- المثل الأعلى للمتوحدين ومثل الأعلى النساك الكبار لأنه كانوا كده كانوا صارمين جدا في حياتهم المسيح له المجد كان له لقاء مع واحد بنفس الطريقة فاكرينه لما جاء له واحد قال له أتبعك أينما تمضي ولكن ائذن لي أولا أن أمضي وأودع الذين في بيتي قال له لا قال له من يضع يده على المحراس لا ينظر إلى الوراء هو أصله مش قسوة من المسيح لكن غالبا بيبقى فاهم نفسية اللي قدامه لو راح يودع أهله هيقولوا له ليه وشهادتك يا حبيبي ومركزك و... وما تخدم ربنا في الدنيا وفيها ايه لما تبقى وسطينا و... وقلب امك يا ابني واخدين بالك ويقع بقى الجدع وما يرجعش تاني ف احيانا المشاعر البشريه بالرغم انها حاجه مقدسه والمسيح بيقدسها الا انها ساعات تكون معطله عشان كده المسيح قالها بطريقه واضحه ان احب احد أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني طب هو ليه أكتر منك يا رب ليه مش معاك ممكن معاك لكن لو تعارضه لازم يبقى المسيح نمرة واحد لازم وإلا يبقى ما تستاهلش المسيح فهنا في لحظات أحيانا بتبقى كده بيبقى فيها يا اللي حواليك يا ربنا هتختار ايه زي اللحظة دي في حياة أليشع هو طلع واعي اختار ربنا ما, ما راحش يودع ناسه آه، المسيح له المجد كان مثلنا الأعلى في الكلام ده مرة قاعد بيخدم فجم قالوا له أمك وإخواتك على الباب قال لهم مين أمي وإخواتي ما هم اللي بيسمعوني بيعملوا كلام ربنا يعني مع انه يمكن بقاله شهور ما شافهمش لكن هو خلاص بقى يعني بيقدم لنا المثل الأعلى إن العلاقات البشرية ما تعطلكش عن ربنا لا صديق ولا شريك ولا ابن ولا أب يعطلك عن ربنا أحبهم وخدمهم وخليك أمين معاهم طبعا دي وصية ربنا لكن لو في عطلة لا حاسب فقال له اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك فرجع من وراءه بس هو بقى مش رجع يروح لأبوه وأمه رجع يقفل حساباته رجع يقطع باب الرجعة اليسع كان من بابه حلو يعني من أولها كده حلو فراح يعمل إيه عشان ما يفكرش في لحظة يتراجع مسك البقرتين اللي كان شغال عليهم ذبحهم ورفعهم ذبيحة وال... والمحرات نفسه الخشب كسره وولع فيه عشان ي... يعمل بيه المذبح فمين بيعمل ايه بيقطع خط الرجعة بي... بي... بيقدم حياته الأولى كلها ذبيحة لربنا عشان لا ينظر للوراء مرة أخرى فمسك البقرتين اللي هم راس ماله المفروض اللي بيحرث بيهم الأرض رفعهم ذبيحة عشان كده يقول تعبير جميل سلق اللحمة بأدوات البقر فاهمينها؟ سلق اللحمة بأدوات البقر يعني خسر كل حاجة ده اللي قاله بولس خسر كل خسرت كل الأشياء البقر راح وأدوات البقر راحت وراحت الشغلانة وراحت الفدادين و... لا مش مهم خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح هو عارف إن التلمذة دي غالية قوي ونعمة كبيرة قوي وعزم بقى عمل وليمة بيفكرني على طول بمت لاوي عمل كده بالظبط لاوي المسيح قال له اتبعني مشي وراه في نفس الليل عمل له حفل لاوي عزم كل الحرامية أصحابه كل العشرين أصحابه احتفالا باختياره تلميذ ما كانش مصدق ان ربنا ممكن يدعوه هو عشان يمشي وراه فأليسع برضه من فرحته اعتبر ان دي حاجة كبيرة قوي انه يمشي في السكة اللي ما يعرفش اخرها لكن يكفي انه يكون تلميذ الي الفكرة دي مريحة ان احنا نتتلمذ اكلمكم شوية في التلمذة قبل ما نكمل عشان نفهم اللي جاي أساس الحياة الروحية كلها عهد قديم وعهد جديد أساسها كلمة التلمذة مفتاح الحياة الروحية وصية ربنا لتلاميذه آخر وصية بيقولها وأهم وصية اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ما قال لهمش اكتبوا إنجيل وما قال لهمش اكرزوا قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به عشان كده تلاحظوا ان المسيح كان بيضيع وقت كتير قوي مع تلاميذه لو احنا بنفكر بطريقة بشرية نقول خسارة ربنا وقته يروح مع 12 واحد ما يوزعها على الالافات ما كل يوم موعظة على الجبل كانت الدنيا تمشي احسن شغل الدعاية يفكر كده بدل المسيح كده كلامه قوي ومؤثر جدا طب ما يعمل الافات بالكوم لا لا هو يدي اغلب الوقت لل 12 تلميذ وكفايه موعظه على الجبل مره واحده وال 12 دول يبقى هم اللي يشيلوا الشيلة بعد كده فالتلمذة قضية روحية مهمة جدا وعشان كده الحياة الروحية تنتقل جيل بعد جيل من خلال التلمذة بمعنى اللي احنا استلمناه من أبائنا بنسلمه للي بعدنا والاستلام والتلمذة في أدق التفاصيل الروحية والطقسية يعني النهاردة في موضة ناس كتير قوي من الشباب يقول لك ليه ليه صلاة الإجبية ليه صلاة المزامير عارفين ببساطة الإجابة إيه عشان استلمنا كده استلمنا كده ما نقدرش نفاصل ونقول لا خلاص نقول 30 ونصلي من قلبنا بس مش كفاية ليه استلمنا كده استلمنا ان الإجبية بتعمل قديسين استلمنا ان السهر والتسبيحة بيعمل قديسين استلمنا ان القداس بيحل المشاكل استلمنا ان الصوم بيدي قوة روحية استلمنا كده كونك مقتنع مش مقتنع مجرب مش مجرب دي مش شغلانتك لكن احنا استلمنا كده فالتلميذ الشاطر يقلد من سكات بدل حط راسه تحت يعني راس معلمه بيقلد هتلاحظوا بقى اللي مذاكر ايليا هتلاحظوا اليشع بيقلده تمام هيقلده تمام في حاجات كتير وعشان كده هياخد قوته فهنا التلمذة قضية مهمة جدا انه لما تسمع الآباء الكبار وهم بيتكلموا تلاقي جيل بعد جيل ناقل خبرات جيل بعد جيل ناقل خبرات يقول لك أبونا فلان العجوز ده لما كان يصلي كان يعمل كده احنا في الكهنوت بقى نسمع القصص دي وكان مش عارف يصلي بالطريقة دي أبونا ميخائيل إبراهيم وهو داخل الكنيسة يسلم على أيقونة أيقونة ياخد وقته كله لغاية ما يسلم على واحدة واحدة البابا كيرلس يحب يعمل التسبيحة بنفسه ما يسيبش المعلم يعملها الخبرات دي تلمذة اللي يقدر ياخد البركات دي ويتعلمها يتعلمها لكن هو على المنبر ما يقولش اعملوا كده ما, يعل... ما يقولهاش دي خبراته الشخصية بس تلميذه تروحوا بقى للرهبان اللي اتلمذوا على البابا كيرلس تلاقوه نسخ منه ليه شربوا الروح معاشرينه ما كانش يوعظ ما كانش يتكلم لكن اللي بيعمله يعمله زيه وفي مرة واحد من الآباء الرهبان والقديسين الأوائل بعتوا له تلميذ راهب تاني بعت له تلميذ يتلمذ عليه فقالوا له فقام التلميذ التلميذ كان مشاغب شوية زينا كده فراح رجع لأبوه الأولاني قال له أبويا الجديد ما بيقوليش حاجة ما بيحكيش معايا فقام خده وراح لأبوه الروح الجديد أبوه الروح الجديد ده معتق وفاهم الدنيا صح فقال له مش بتقول له حاجة ليه ابونا قال له قول له ليه هو لو عاوز يتلمذ اللي بيشوفني اعمله يعمل انا مش هقول له حاجة فبص لابنه قال له الكلام ده صح هو مش هيكلمك لو عاوز تتلمذ اللي بيعمله ابوك اعمل زيه واخدين بالكم من الفكرة هذه التلمذة هم التلاميذ اتعلموها من المسيح كده كانوا بيشوفوه بيصلي فسألوه بعد صلاته يا رب علمنا كيف نصلي لأن هو بيصلي بطريقة غير الفريسيين لكن هي المدرسة ايه شافوه بيصلي ليه بنصوم لأن المسيح صام احنا تلاميذه حتى راحوا سألوا المسيح في الأول لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسين أما تلاميذك فلا يصومون أنت منهجك ما فيهوش صوم قال لهم لا فيه بس مش دلوقتي واخدين بالكم فأساس الحياة الروحية كلها تلمذة وبدون التلمذة على فكرة تطلع الطوائف اللي طلع الطوائف وشتت الكنيسة عبر الأجيال فقدان التلمذة يطلع واحد يمشي بدماغه مش بدماغ اللي قبله بينما لو سلمت راسك بالتضاع للي سبقوك في الحياة الروحية اختارهم طبعا اضمنهم ان دول ايمانهم مستقيم هتمشي صح لكن يطلع اريوس في القرن الثالث يقول لا اعتقد كل اللي قبلي ما فهموش الانجيل انا شايف ان الايات دي كان مقصود بيها يا نهارك ابيض كل اللي قبلك القديسين والشهداء اللي راحوا السماء بدمهم ما فهموش الانجيل وانت جاي تالف مسيحيه جديده مش عاوز يبقى تلميذ عشان كده اثناسيوس في دفاعه قدام اريوس كان له تعبير مشهور لما يقول له مثلا ابي اعظم مني يقول له ما استلمناهاش كده يعني اثناسيوس يرد عليه ويقول له ما استلمناهاش كده يعني ايه ما استلمناش المعنى اللي انت تقصده ايوه ابي اعظم مني في الكتاب بس استلمناها بمعنى تاني استلمناها ان الاب اعظم من الابن بالتدبير يعني لما الابن خد شكلنا البشري خد شكل ضعفنا بهدل نفسه وبقى زينا كرامته بانت اقل من ابوه بس ادي فرق العظمه لكن هو والاب واحد في الجوهر وفي الكرامه وفي المجد فكان رده يقول له ايه ما استلمناهاش كده لان اثناسيوس كان تلميذ فحافظ على الايمان المستقيم جيل بعد كده ندخل نشوف تلمذه اليشع برضو قبل ما اسيب التلمذه قد ايه الواحد فينا بيفرح لما يدعي للخدمه يعني اليسع ده ينبهنا هل لما حد يجي يقول لك تعالى اخدم معانا تعتبره رداء ايليا اتحط عليك تعمل حفله لانك هتبتدي تخدم ولا تقول يوه وانا هلاقي وقت بقى للكلام ده مش كفايه الهم واللي انا فيه ده خدمه ده دي بركه دي نعمه كبيره خالص انت لو عرفت بعد كده اخر اليشع هتعرف ان اليوم ده كان يستاهل يتعمل له وليمه ان اليشع ده يبقى بالعظمه اللي في الاخر لانه ابتداها صح كان عند اصعاد الرب ايليا في العاصفه هننط بقى كذا اصحاح من ملوك 19 لملوك الثاني اصحاح 2 الاصحاحات دي اليشع مش باين بس لازق لمين لإلي فبيتفرج عليه فحضر معاه مواقف فظيعة يعني حضر موقف مثلا نبوت اليزرعيلي وإيليا بيتحدى أخاه بالملك ويقول له الكلاب هتلحس دمك أنت ومراتك بجبروت مش بيخاف من حد إلي إليشع كان يقف وراه يسمع عشان كده هتلاقوا شرب الحكاية حضر الموقف غالبا بتاع إيليا قاعد على الجبل ويطلع له عين رئيس العساكر قائد الخمسين يقول له الملك بيقول لك انزل يقول له لو لو انا رجل الله صحيح تنزل نار تاكلك انت واللي معاك فإليشع حضر المواقف دي غالبا لأنه كل ده كان في آخر حياة إيليا فشاف الجبروت بعينه شاف إيليا البسيط اللي ماشي حافي ده إزاي السماء بتشتغل لحسابه وإزاي بيرعب الملوك وإزاي النار تنزل بكلمة من من من عنده لو حد استهان بكهنوته أو بمكانته كان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وإليشع ذهب من الجلجال ما بيسيبوش بعض دلوقتي اسمهم إيليا وإليشع خلاص فقال إيليا لإليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل فقال إليشع حي هو الرب وحي هي نفسك إني لا أتركك ونزل إلى بيت إيل فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى إليشع وقالوا له هل تعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك شوف التعبير ده من على رأسك اللي احنا قلناها تلمذة تلمذة يعني فوق في حد فوق رأسك على طول لازم تخضع فقال نعم إني أعلم فاصمت ثم قال له إلي يا إليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريح فقال حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك وأتى إلى أريح فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى أليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك فقال نعم إني أعلم فاصمت ثم قال له إلي أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن فقال حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك وانطلق كلاهما فذهب خمسون رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد وقف كلاهما بجانب الأرض خلينا نفهم اللي فات الأول إليه ماشي مع إليه شعب خلي بالكم في الزمن ده اللي إليه كان من شوية قلقان وبيقول قتلوا أنبيائك دلوقتي ف- بقى في مدينة اسمها مدينة الأنبياء وفي ناس اسمهم بنو الأنبياء بنو الأنبياء دول اللي هم الأنبياء الصغيرين اللي بيتلمذوا من كتر الروحانية اللي بقت في الشعب دلوقتي بقوا الأنبياء وبنو الأنبياء بيعرفوا اللي هيحصل فكلهم تنبأوا إنه إيليا هيصعد خلاص جه يومه مين كمان عنده طبعا روح النبوة دلوقتي إليشع فإليشع كمان عارف واخدين بالكم إيليا بقى مش عاوز حد يشوف المنظر ده من اتضاعه مش عارف ما هو عارف ان هيبقى في مجد كبير قوي في انتقاله القديسين الكبار كانوا يهربوا من المجد ده زي موسى موسى النبي ربنا خده على الجبل يدفنه لوحده عشان ما حدش يحضر الساعة دي لأنها ساعة السما هتعمل حفلة ما حصلتش موسى جاي السما حاجة كبيرة قوي زي حفلة استقبال العذراء كده اللي حضرها آه، توما على السحاب شاف الملائكة شايلين جسد العذراء استقبال القديسين ده بيبقى حاجة يعني قبها قوي فهنا اللي هي مش عاوز حد يتفرج عاوز يفضل محافظ على سره مع ربنا إليشا عارف ان ميعاده جه فلازق له فقال لهم امكث هنا لان ربنا بعتني مشوار قال له حي هو الرب دي بقى ايه بتاعت مين دي بتاعت ايليا دي خلاص بقت لازمه في لسانه شرب الصنعه صح فاكرين ايليا كان كل ما يتكلم يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه بقى ايليا بقى إليشع يقولها خلاص زي ما ابوه بيقول هو بيقول لكن هنا لانه يجد كل القوه في ابوه يقول له حي هو الرب وحيا هي نفسك يحط ربنا وايليا ورا بعض فاهمين ازاي؟ يعني بيمسك في في حياة ربنا وحياة إيليا يعني طبعا ده مش حلفان ولا حاجة ما نقصدش ان ده حلفان لكن ده ده استشهاد يعني ايه يعني طول ما ال- الله حي وانت حي انا لا يمكن اسيبكم آه، فراحوا بيت ايل فطلع لهم بنو الانبياء وقالوا لإليشع انت عارف ان النهارده قال لهم عارف اسكتوا امطاروا دول سواح بقى غالبا لان اتنقلوا من بلد لبلد دي نسمع عنها في سفر الاعمال عن فاكرينه في لبس برافو عليك في لبس واحد من سبعين رسول يتنقل من بلد لبلد فجأة خلاص دخلوا في مرتبة السياحة إليشع من الأول سايح من يومه يعني من خلاص شرب الصنعة على وتقل يعني فاتنقل مع ايليا من بلد لبلد طلعوا له بنو الانبياء قالوا له انت عارف ان ايليا مسافر الس- النهارده؟ قال لهم عارف اسكتوا قال له طب اقعد هنا قال له لا مش هسيبك راحوا على البلد الثالثه راحوا الأردن عند الأردن في نهر الأردن المشهور اللي عداه يشوع وفلقوا قبل كده واخدين بالكم واللي هيتعمد فيه المسيح بعد سنين فعند نهر الأردن وقفوا أنبياء آه، بنو الأنبياء الناحية التانية الخمسين يستقبلوا طبعا الرئيس بتاعهم إيليا ده الكبير بتاعهم وإليشع ده سكند مان يعني فوقفوا الناحية التانية فأخذ إيليا رداءه ولفه عملوا زي العصاية كده وضرب بيه الماء ساعات اقعد افكر كده تفكير عيالي شويه اقول طب ما هو الرداء لو ضرب الميه هيتبل مش هعرف يلبسه احنا ساعات نفكر تفكيرات ساذجه ما نعرفش يمكن يتبل بس المهم البحر يتشق و... والناس دول بيتحركوا بالروح مش بيتحركوا بطريقه يعني اللي يشوف واحد بيعمل الحركه دي يقول عليه عبيط حد يضرب ميه ب... بهدومه لو يعني ضربها بالعصاية ماشي العصاية مش هيحصل لها حاجة لكن هنا الرداء يشق البحر يشق البحر ده الموجود كأن الرداء إيليا هو عصاية موسى دلوقتي نفس القوة اللي خلصت الشعب ضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك فعبر كلاهما في اليابس يعني عارفين المية اتزحت يمين وشمال عشان إيليا وإليشع يعدوا ورا بعض ولما عبر قال إيليا لإليشع اطلب ما خلاص بقى ده آخر لقاء بينهم وإليشع بيخدمه بقاله سنين غالبا يعني الفترة الأخيرة ممكن تكون عدت كام سنة وبقى أقرب واحد ليه فده لازم بقى تلمذة ليها أجر يا جماعة تلمذة ليها أجر كبير عند ربنا حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون تلميذي أو هناك أيضا يكون خادمي آم، فقال له اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك وكأن إلي عنده آه، حساب مفتوح يعني يقول له اطلب اي حاجه انا هعملها لك يا ليه هو انت اللي بتعمل انت اللي بتصرف ما يمكن ربنا ما يوافقش قال له مالكش دعوه بربنا انا مني لربنا انت بس شوف انت عاوز ايه طبعا دي درجات عالية قوي لما يقول له اطلب بس وانا هت- عليا انا الشغلانة دي قبل ان اؤخذ منك انا ماشي اطلب طلب هنا طبعا شفاعة القديسين العالية قوي ثقتهم ودلتهم الكبيرة عند ربنا ان ايليا عارف ربنا مش هيرد له طلب ابدا وايليا كمان من محبته لتلميذه مش هيرد لتلميذه طلب ابدا ادي الدالة اللي بين القديسين وبعض عشان كده لما تبقى قريب من قديس طب وماله القديس يعمل لك خاطر لانك تلميذه وهو بقى له خاطر كبير عند ربنا فاهمين التسلسل ده ساعات في ناس تق- تقلق من الكلام. ليه تقلقوا من الكلام ده ما هي عيلة وحب كل الحكاية حب في حب ما فيهاش مشكلة فقال إليشع المفتري ده بقى ليكن نصيب اتنين من روحك عليا هو طبعا عجبته الشغلانة لا عاوز بقر ولا عاوز فدادين ولا عاوز بلاد ولا عاوز ملك كان ممكن يطلب زي ما هو عاوز قال له أنا عاوز اتنين من روحك فقال صعبت السؤال قال له دي صعبة أوي فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون الحتة دي طبعا صعبة وأنا مش هعرف أغطيها كويس لكن هقول لكم اللي, اللي عندي لأنه يعني إيه اتنين من روحه يعني إيه ليس على اتنين من روحه اتنين من قوته يعني إليسع أقوى من إيليا آه يمكن بصوا أنا الحاجة اللي بت- بفهمها من العهد الجديد لما المسيح يقول إيه الأعمال التي أفعل أعملها تعملونها وأعظم منها هل لو عملنا أعمال أعظم من اللي عملها المسيح هل إحنا أعظم من المسيح؟ لا آه يعني مثلا في معجزات عملوها التلاميذ مناديل وعصائب تشفي الأمراض هذه ما كانتش في حياة المسيح له المجد طب بس بقوة مين الكلام ده؟ المسيح برضه فهنا مش مقصود فرق العظمة بينهم كأنبياء أو ممكن يكون برافو ممكن يكون المعنى كده لأنه حاسس إنه صغير قوي فقال أنا عشان بس أجي قريب من مستواك عاوز اتنين من روحك يشتغلوا معايا عشان بس أقرب من المستوى اللي أنت فيه ممكن هي أولا هي مرتبطة شوية بصعود المسيح ليه؟ إحنا لو تلاميذ المسيح أو تلاميذ المسيح ربط المسيح له المجد صعوده بالروح القدس لو تفتكروا قال لهم لا تبرحوا اورشليم لا تبرحوا اللي هي ايه حي هو الرب اني لا اتركك لا تبرحوا اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي التلاميذ شافوا المسيح صاعد وقال لهم ما تسيبوش المكان بتاعكم عشان يبعت لنا الروح القدس فكأن صعود ايليا قال له لو شايف لو شفتني وانا صاعد هتاخد الروح كأن حدث الصعود مرتبط بحدث الامتلاء بالروح القدس ايه العلاقة هاخدها من العهد الجديد وبعدين نرجع لإليه وإليشع المسيح له المجد كان لازم يكمل المهمة كلها قبل ما يدينا الروح القدس فالمسيح جالنا على الأرض تجسد وخد طبعنا البشري ونضفه على الصليب من الموت مات بيه وقام بيه فطلع منه الخطية والموت وبعد كده صعد بيه للسماء عشان يدينا مكان في السماء بجسدنا خلي بالكم المسيح في السماء بجسدنا بجسدنا يعني بطبيعتنا البشرية المسيح طلع السماء ولما تقدم للآب السماوي بجسدنا الآب فرح بينا فسكب فينا روحه القدوس تاني الحتة دي معلش لأن ده مسلسل الخلاص بالنسبة لنا في العهد الجديد المسيح له المجد لقانا كلنا كبشر محكوم علينا بالإعدام وهو إله حي لا يموت فقام نزل إلى الأرض نزل إلى بطن العذراء بدأت بالبشارة ثم الميلاد ماشي ومشي على الأرض كإنسان وهو الإله وتقدم للصليب كإنسان وهو الإله ومات على الصليب كإنسان مع إنه هو الإله وقام من الموت كإنسان مع إنه هو الإله وصعد للسماء كإنسان مع إنه هو ربنا كل ده عمله ليه عشان الإنسان اللي زيه وزيك ياخد كل ده ياخد القيامة من الموت يبقى هنقوم من الموت طول ما احنا ماسكين في المسيح وهنصعد السماء لأن المسيح صعد للسماء كإنسان وينسكب فينا الروح القدس بعد صعوده عشان كده بعد ما المسيح طلع السماء سكب الروح القدس عشان كده يقول أنا ذاهب وإن ذهبت أرسله إليكم هدية صعود أو الحركة اللي بعد صعوده فكأن كانت إشارة رمزية من وقت إيليا قال له لو شايفني صاعد يا إليسا هتاخد الروح لو حضرت أو لو تمسكت بيا لغاية الآخر لو فضلت لازق لي كتلميذ لغاية ما تشوفني أؤخذ منك أسيب روحي عندك عارفين زي إيه بقى ليه المسيح ادانا روحه القدوس لأن الأرض محتاجة مسيح طب المسيح صعد السماء مكانه الطبيعي في السماء طب مين يقعد على الأرض احنا ونشيل روحه احنا ونبقى حاملين روح المسيح طب الناس محتاجة إليه ماشي إليه ماشي لازم يمشي ميعاده جه طب مين يقعد إليشع ويشيل روحه فاهمين أنا أقصد إيه كقصة رمزية يعني إيه إحنا كتلاميذ المسيح نحمل روح المسيح ونحمل اتنين من روحه يعني إيه ما كل واحد شايلين كلنا روح المسيح روح المسيح مش أعظم من المسيح لو المجد لا لكن يعني نعمل الأعمال التي صنعها رب المجد وقد نعمل أعظم منها بقوته باسمه هذه الفكرة ماشي فاتنين هنا مش بالعدد يعني ايه احنا بنقراها ككم لكن في آية في حنا ثلاثة تقول لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح يعني الروح ما يتكيلش تقدرش تقول اتنين وتلاتة واربعة الكلام ده كله رمزي لأن الروح ملوش معيار تقدر تضربه في فاكتور يعني لا الكلام ده ما ينفعش لكن مقصود انك بتاخد الروح تاخد القوة وتظهر فيك بأمثلة وبأشكال يمكن تكون أضعف أو أكثر ضعف اللي ظهرت في إيليا لكن هي نفس الروح لأن هي روح إيليا هي إيه ما هي روح الله اللي ساكن في إيليا فاهمنا فهنا الروح يبقى اتنين وتلاتة ازاي ما هو روح الله روح الله اللي سكن في إيليا سكن في أليشع واللي عمل في إيليا هيعمل في إليشع بس عمل في إيليا بشكل هيعمل في إليشع بشكل تاني قد يكون عشان كده واحد حسبها بمرة قال المعجزات اللي عملها إليشع ضعف المعجزات اللي عملها إليه قد يكون كده أحد المعاني يعني. لكن هنا كمان تلاحظوا أن التلمذة اللصيقة تعطي امتلاء بالروح يعني كل ما تكون لازق لمعلمك تلميذ أمين ممكن تاخد كل ما لمعلمك يعني تاخد بركات اللي كانت في معلمك لو انت تل... لو لزقت للمسيح تاخد قوة المسيح بس الزق على قد ما تلزق فيه على قد ما تاخد منه لو حضرت لحظة صعوده يعني بقى دايما المسيح قدامك مرتفع في المجد انت هتبقى دايما ممتلئ بالروح وفيما هما يسيران ويتكلمان شوفوا بقى التلمذة مستمرة لآخر لحظة بيتمشوا بيتكلموا إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء طبعا المنظر ده لا يمكن إليشع هينساه لو, لو انت بتتكلم مع واحد وفجأة اللي ماشي معاك ده جت نار فصلتكم ومركبة رولز رويس نارية جت بينكم كده وشالت إيليا وابتدت تطلع للسماء وانت بتتفرج مش ممكن منظر هيروح من رأسك والمنظر الروحي يعطي قوة دايما يعني الرؤى الرؤى أو الإعلانات تدي قوة يعني احنا يمكن ملناش في الحاجات دي لكن الآباء اللي دخلوا في الرؤى زي الآباء اللي كتبوا الكتاب كل رؤية منهم كانت بتديهم قوة ليه؟ يكفي ان يوحنا يعيش ايامه بعد سفر الرؤية كل شوية يسرح في ايه؟ في المسيح على العرش وفي السور اللي 12 باب وكل باب جوهرة وفي البحر الزجاج اللي المخلصين واقفين عليه وفي الأربع حيوانات غير المتجسدين يكفي أليشع وهو بيخدم يفتكر أجيوز بتاعة الملائكة والرعب اللي حسه لما سمعها يكفي حسقيال يفتكر المركبات اللي شايلة العرش الرؤية دايما تدي قوة فهنا أليشع شاف بعينه معجزة عجيبة شاف إيليا صعد يعني هو واخد على المعجزات العادية إليشع خلاص بقى البحر يتشق دي ما بيف يعني تعدي يعني ما, ما يتعلقش في الحاجات لكن جديد عليه انه يشوف ايليا طالع للسما برضه هو كتلميذ هيحط قلبه فين بقى انه هيعيش ويجاهد عشان يبقى له يوم كده فاهمين ازاي هيبقى له يوم كده او يمكن نفسه في كده هو كمان ان مركبة تشيله وتستقبله الاستقبال ده هو رايح السما برضه هيبقى سؤال طب هو ايليا اعظم من الكل عشان يحصل له كده ما نقدرش نقول كده مش معقول يكون اعظم من العذر مش اعظم من العذر لكن ربنا بيمجد قديسيه بصور مختلفه موسى ياخده في حضنه ويدفنه بنفسه مش معنى كده موسى اقل من ايليا ايليا يطلعه في مركبه ناريه اليسا هتلاقوه يدفن عادي خالص بس اللي يلمس عظمه هيقوم الموت ودي هتحصل يعني اذا الله يمجد قديسيه حتى بعد انتقالهم بشو- باشكال مختلفه آه، وكان إليشع يرى وهو يصرخ خلي بالكم بقى ابتدينا نفهم إليشع بيفكر ازاي وعيش ازاي يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانة يا أبي يا أبي أولا دي العلاقة احنا عمالين نقول عليه تلميذ تلميذ بس أتاري التلمي... التل... التلمذة دي مبنية على ايه ابن بابوه يعني هو بالنسبة له تلميذ ومعلم رسمي لكن العلاقة اللي بينهم في الدرة ده أبوه فبيناديه بيودعه وداع مؤثر يا أبي يا أبي هو بالنسبة له أبوه خلاص من بعد أبوه وما يعرفش غيره ودي العلاقة اللي كانت بين المسيح وتلاميذه ودي علاقة الكاهن بشعبه ودي علاقة الخادم بأولاده في علاقة بنوة هي اسمها تلمذة أو منهجها تلمذة لكن الشعور اللي فيها شعور أب وابنه في نفس الوقت إل- إليشع عنده فكرة جميلة قوي عن إيليا يقول له إيه يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها إليشع فاهم إن قوة الشعب كله في الراجل ده فرسان إسرائيل كلهم هو إيليا مركبات إسرائيل كلها هي إيليا هو فاهم يعني إيه القوة الروحية صح فاهمها صح إليشع وعلى فكرة دي اللي هتتقال في اللي إليشع في نياحته برضه أظن في آخر القصة ملوك الثاني 13 أربع عدد 14 ومرض إليشع مرض الذي مات به فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانه فاهمين؟ يعني لما تعدي 30 سنة كده تلاقي إن اللي اتقال على إيليا اتقال على إليشع برضه لكن ببساطة الإنسان الروحي يعلم جيدا قيمة القوة الروحية لا هي عساكر ولا جيوش ولا فرسان ولا فلوس ولا القوة الروحية هي قوة الصلاة قوة رجل الله قوة نسك إيليا قوة النعمة اللي واخدها إيليا قوة الموسى والعصاية قوة الرداء الخيبان اللي في نظر الناس ملوش قيمة قوة إيليا فهنا بيقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانة طب واحد يسأل يعني دي خسارة خسارة بقى إليه هيمشي إن كان هو مركبة إسرائيل وفرسانها طبعا مركبة الكنيسة وفرسانها احنا إسرائيل بالنسبة لنا الكنيسة دلوقتي الحقيقة مفيش خسارة في الموضوع ليه لأن دول بيمشوا بس ما بيمشوش يعني إيه؟ هما بيمشوا من قدام عينينا لكن هما بينضافوا للفريق بتاعنا التاني الغير منظور فبالتالي القوة مش بتقل يعني الكنيسة كل يوم تكسب عمرها ما تخسر حتى لو قديس من اللي عايشين راحوا السماء الكنيسة خسرت لا ما خسرتش خالص ده هو انضاف لل... للقوة الأخرى المنتصرين اللي شغالين برضو معانا وده اللي هتشوفوه بعد شوية في قصة إليشع لما يلاقي جحزي قلقان وبتاع قال له يا رب فتح عينيه فيلاقي بدل المركبة اللي شالت إليشع مركبات بلا عدد حواليه كل بقى اللي فاتوا جايين يحضروا الواقعة دي قال ايه شوية آه، آه، جيش جاي يمسك أليشع الراجل بتاعنا فتلاقي بقى كل المركبات نزلت من السماء تحمي إليشع فاهمين المعنى فاحنا مش معنى كده انه إليشع بيبكي لأن الشعب هيخسر هو لا هو لأنه بيودع في إيليا القوة الحاضرة وسط شعبه القوة المنظورة بس لكن هيفضل هتفضل إسرائيل قوية أو الكنيسة قوية بقدسيه ولم يره بعد فأمسك ثيابه ومزق قطعتين هنا نوع من ال ال يعني الفراق وألم الفراق ورفع رداء إلي الذي سقط عنه أتاري الرداء إلي ما خدوش معاه عشان إيه يسيب له حاجة بقى من ريحته لأنه قال له أنت صعبت السؤال لكن هسيب لك الرداء عشان تاخد روحي واتنين من روحي كمان ورجع وقف على شاطئ الأردن أول تحدي إحساس صعب قوي إنك أنت كان معاك الشخص اللي بتتكل عليه كابن وكطفل ودايما معاك الكبير وفجأة بقيت لوحدك هتعمل ايه طيب المواقف دي كان دايما هو اللي بيتحرك فيه نهر ولازم تعدي بس معاك الرداء فيعمل ايه فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إيليا ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر إليشع خلي بالكم لما نادى ربنا ناداه باسم ايه اله ايليا ربنا كان معروف في كل الاجيال منسوب لاولاده يعني ايه في الاول خالص لما يدعي ابراهيم ي- يدعيه كده من غير ما يعرف اسمه وابراهيم رجل الايمان الاول يمشي وراه طب اسحاق يسميه ايه اله ابراهيم طب يعقوب يسميه اله ابراهيم واسحاق طب اللي بعد يعقوب الاسباط يقولوا له اله ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب نوصل لغايه موسى موسى ي- يقول له يقول له انت مين يا رب يقول له انا اله ابائك انت مالكش اسم طيب يقول له ما انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ما هو محدش يعرف اسمه لسه احنا هنعرف اسمه يسوع المسيح ده لسه بدري على الكلام ده لكن انا اله ابائك بعد موسى يقولوا اله موسى يوصل لدانيال يقول لك اله دانيال هنا اليشع يعرف ربنا ازاي اله ايليا الفكرة ايه ان ربنا عشان مش منظور بيتعرف من ال... من ولاده عارفين زي ما تسمي واحد ابو فلان ابو فلان مش لانك بتستهين باسمه لانه فلان هو اللي احنا عارفينه كويس او هو اللي مشهور او هو اللي معروف قدام عينينا فاصبح بيناديه اله ايليا وعشان كده تلاحظوا في التماجيد دايما في التماجيد اخر ربع في التمجيد نقول له ايه يا اله فلان اعنا اجمعين ونحط صاحب التمجيد يعني هنعمل لماري جرجس تمجيد نقول المديحه بتاعته في الاخر نقول له ايه تفسير اسمك في افواه قدسيك آه الكل يقولون يا اله ماري جرجس اعنا طب ايه يعني اله ماري جرجس ما احنا عارفين اسم ربنا لا معلش احنا بنحب ان ننسبه لولاده وهو بيحب كده فهو نداه باسم الاسم المحبوب عنده يا إله إيليا ثم ضرب الماء أيضا عمل زي ما أبوه بيعمل بالظبط هو ما يعرفش دلوقتي هو بيعمل زي ما شاف بالظبط تلميذ نجيب فعبر إليشع مين بقى شافه عشان سمعته تطلع بسرعة فع- فلما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا قد استقرت روح إيليا على إليشع هم كمان عرفوا بقى عرفوا إنه إليشع ورث ورث الروح خلي بالكم احنا و- ميراثنا من المسيح الروح القدس احنا ما ورثناش من المسيح حاجة المسيح صعد ورثنا ايه روحه زي ما ايليا صعد ورث تلبيذه روحه لا ساب له غنى ولا ارض بس هو عارف كويس ان الروح اللي خدها دي مركبة اسرائيل وفرسانه فاهمين يعني الروح القدس اللي خدناه من المسيح ده كل الغنى كل القوة كنوز الدنيا كلها ما تجيش جنبه فجاءوا للقاء وسجدوا له إلى الأرض شوفوا الأنبياء بيعملوا إيه بيكرموا أليسع النبي عارفين كرامته ليه ده كرامته من كرامة أبوه خلاص كرامته من كرامة أبوه إحنا كمان الروح القدس الساكن فينا يصعب على الناس ساعات لما تلاقونا نسجد أو ننحني للبابا أو للأسقف الله ما روح الله ساكن فيه ومديله سلطان المسيح الكهنوتي أنا بسجد للمسيح اللي فيه زعلانين ليه طب ما هم بنو الأنبياء سجدوا لا أليشع ما قال لهمش حاشا ما قال لهمش بس هو عارف كويس ان السجود ده مش عبادة في فرق بين سجود العبادة لله وحده وبين سجود الخشوع والخضوع والاحترام والتوقير لكرامة آه، الناس الكبار دول فقالوا له هو زي مع عبيدك خمسون رجلا هم طبعا عندهم روح النبوة فيهم حاجات حلوة بس مش قده برضه فقام فكروا في فكرة غريبة شوية دعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية فقال لا ترسله هل فكروا في إيه؟ إنه يمكن روح ربنا زي ما بيعمل مع إيليا خده وداه حتة مأمورية لا يكون شاله و- ورماه في حاجة- حتة يعني لا يعني اصل هو إليشع راجع لوحده هم مستغربين إليشع حتى كان يتنقل من حتة لحتة معاه المرة دي راجع لوحده فين ما يمكن روح ربنا يكون وداه في حتة إليشع لأنه فاهم ومتأكد إنه راح السما خلاص قال لهم ما تبعتوش فألحوا عليه قالوا له لا معلش ندور لحسن مش لحسن حتى خجل وقال ارسلوا فأرسلوا خمسين رجلا ففتشوا ثلاثة أيام ولم يجدوه ولما رجعوا إليه وهو ماكث في أريحة قال لهم أما قلت لكم لا تذهبوا الموقف ده يوريني حاجة من حياة إليشع هتبان مع الأحداث اللي جاية إليشع طيب ومتواضع يعني ممكن يبقى مقتنع بحاجة لكن اللي حواليه بي... بيلحوا عليه في حاجة تاني يعملها وهو مش مقتنع يعملها وهو مش مقتنع وده راجل بيتحرك بروح ربنا ومع كده مفيش مانع يرضي اللي حواليه واحنا لا بنتحرك بروح ربنا وحالنا حال ولما نقتنع بحاجه ما حدش بيعرف يغيرها بينما الراجل ألحوا عليه قالوا له مفتش قال لهم فتشوا وهو عارف كويس قوي انه ما مش هيلاقوه لكن شوفوا الاتضاع يرضي ماشي خلاص بدل انتم مصرين اعملوه انا ما زي ما تحب ده بعد شويه يقولوا له ما تعالى نروح حته تانية نسكن في بلد تانية بلاش البلد دي حاضر يعني هم اللي بيحركوه ولاده مع ان هو كبير بس هو بيقول حاضر مش عيب ان الكبير يقول حاضر ده هو ده التواضع ان الكبير يقول حاضر للاصغر منه طالما مش غلط وحتى لو على سبيل انه بيريحه ده تواضع الاباء الكبار القديسين فاليسا قال لهم روحوا روحوا دوروا مع ان هو عارف كويس ان هو مش هيلاقوا اليه او هو متاكد لانه عنده طبعا روحانيه اكتر منه هتبدا بقى معجزات اليشع بقى وقال رجال المدينه لاليشع هو ذا موقع المدينه حسن المدينه دي غالبا بتاعت اريحه كما يرى سيدي واما المياه فرديه والارض مجدبه فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا فأتوه به فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرئت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب جدب يعني مجدبة مجدبة يعني إيه ناشفة جرداء كده يعني فبرأت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به دي أول معجزة على الماشي كده بقى تبتدي المعجزات تكتر المياه كانت مالحة جدا والأرض بور ناشفة خالص قالوا له موقع المدينة حلو بس عندنا مشكلة أنا الحقيقة مش عارف هما بيقولوا له الكلام ده كشكوى مطلوب لها حل ولا كنوع من الحكاوي لأن أنا ما أعتقدش إن هما كانوا يعني منتظرين حل ما البلد دي بقى لها سنين كده موقع المدينة حلو جغرافيا يعني بس المية مالحة ما تنفعش للشرب فعندهم دايما مشكلة لكن ليس حتى المشاكل المستقرة اللي ما حدش متوقع انها ليها حل بيتدخل ويحلها وبيحلها تصرفات بسيطة جدا تحس ان ليسع ده كاهن ارياف بسيط جدا وقروي وساذج لكن كل تصرفاته مليانة ايمان وقوة قال لهم ادوني صحن بالترجمة كده هاتوا طبق حطوا فيه شوية ملح وقال ورشوا الملح في المية بس كده طب ما كنا عملناها من 100 سنة لا ما هو لازم في كلمة أيوة قد قال الرب قد أبرأت هذه المياه أو أبرئت هذه المياه هنا بيبان كذا حاجة أولا إن في في الموضوع حاجة اسمها طقس أو في حاجة بتتعمل يعني في واحد يقول يعني هو يا ابونا لو صليت من غير الشمعة دي هتفرق لو صليت من غير شوية المية دول هتفرق لو صليت من غير زيت هتفرق ايه يعني زيت وايه يعني مية وايه يعني شمعة وايه يعني قنديل الكلام ده يعني في واحد كده يبقى عقلاني ما يعجبوش الكلام يقول لك ما نصلي في اي حتة مش لازم الشرق مش لازم الحاجات الصغيرة ما هو مش لازم ده في نظرك بس انا اعمل ايه في النص اللي بيقول انه طلب صح وجابوا له ملح وصلى عليه ورمى الملح في المية فشف يعني اذا في حركات صغيرة بسيطة بيحصل فيها البركة طب ايه قيمتها دي قيمتها ان الناس البسيطة محتاجة تشوف قدام عينيها حاجة وسيلة تبسيط للأمور فهي لما بتشوف انه صلى على حاجة والحاجة دي نزلت المية المية اتغيرت ده اسهل كتير من انه يصلي بس من غير ما يرمي حاجة في المية تبسيط وعرض وايمان بفكرة السر يعني ايه المادة اللي اترمت دي مع انها مادة عادية لكن بالصلاة ما بقتش عادية هو ده فكر مفهوم السر عندنا في الحياة الروحية سر يعني ايه يعني المية دي اللي في المعمودية ما هي نازلة من الحنفية طب ايه فرقها عن الحمام اللي بياخده الطفل في بيته لها فرق كبير جدا ليه بعد زيت الميرون اللي حطيناه في المية وبعد الصلوات اللي صليناها في قداس المية المية دي بتدي حياة أبدية هتقول لي ازاي دي مية عادية طب ما هو ده ملح عادي وبعدين ده حاجة عجيبة قوي يرمي شوية ملح في في مية مالحة تقوم تت... تستحلو ازاي يعني دي زي بال... بالموت داس الموت فاهمين ملح على ملح يحرقه واخدين بالكم فهي الملح اللي حطه يغير طعم الملح اللي في المية كلها يطلع من مالح لعدد إذا الطقس مع بسطته وسذاجته لكن بالصلاة وفي يد رجل الله ربنا بيعمل بيه حاجة بيعمل بيه تغيير دي أول معجزة عملها إلي تفكر إليش هتفكركم بأول معجزة عملها المسيح قريبة لعرس قنا الجليل ها الحكاية بايظة ومحتسين فيطلب طلب بسيط جدا ويقول لهم وزعوا فالناس تاكل تلاقي الدنيا اتغيرت فكرة السر في أول الخدمة دي اللي هي أن عمل الله عمل سري له شكل منظور ملح بيترمي آه كاسات بتتقدم للناس أجرام بيملوها مية عادية لكن في الآخر لأن المسيح موجود لأن روح الله بيتحرك الموضوع البسيط ده بيتحول إلى تغيير حقيقي طبعا الملح ده على فكرة مهم عندنا في الصلاة وله معاني كتير لما المسيح يقول أنتم ملح الأرض وفي آية تقول كل ذبيحة تملح بملح وفي آية تانية تقول ليكن في أنفسكم ملح يعني زي حط في عينك حصوة ملح لكن ليكن في أنفسكم ملح دي معناها إيه الملح دايما رمز للجهاد لأن الملح يحفظ الحاجة من العفونة تجيب سمك مثلا تحط ملحه ياخد ما ما ما يبصش بسرعة الملح مع انك الملح لو حطيته على جرح يوجعك قوي فالملح دايما حاجة مالحة مرة في طعمها او مش حلوة في طعمها لكن مفيدة تدي حفاظ دايما رمز للجهاد الملح جهاد الصلاة جهاد الصوم فبرعت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به ثم صعد من هناك إلى بيت إيل هو بقى بيت إيل بقى ده مستقره الأساسي لأن بيت إيل ده معناها بيت الله بيت إيل ده من أيام الآباء الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وفيما هو صعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا وذهب من هناك إلى جبل الكرمل ومن هناك رجع إلى الوثنية السامرية طبعا القصة دي قصة مزعجة انه الراجل ماشي في امان الله فيطلع عيال شقاي العيال دول غالبا عيال وثنيين لان طبعا مش متربيين على كرامة رجل الله وفي الوثنية كانت منتشرة جدا هم وثنيين ومش متربيين في نفس الوقت يعني كونهم يقولوا كده يعني مش مؤدبين ف فنظر إليهم ولعنهم باسم الرب هو ما طلبش حل معين لكن خرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولد القصة دي تخوف هقولها بمعناها المباشر وبعدين معناها الروحي لأن ده الأهم معناها المباشر هنا أن ربنا كان عاوز يكرم رجل الله لأن الوثنيين ما بيحترموهوش و... و... ولازم يتعامل زي اعلان ان رجل الله ده لازم تخافوا منه لازم تهابوه يعني زي ما كان مع ايليا بالظبط فالعقاب الشديد ده كان تنبيه لكل المملكة اللي اغلبها وثنيين ان اليشع ده مش شخص بسيط يعني هو بسيط جدا لكن هو يحمل اسم الله فله كرامة يعني القصة دي فيها دفاع عن كرامة رجل الله او كرامة الكهنوت والدفاع دفاع من السماء يعني مش هو اللي قصد يحصل كده للعيال المعنى الروحي وده اللي بيناسبنا دايما لما نقول مثلا في المزمور طوبى لمن يمسك أولادك ويدفنهم عند الصخرة يا بنت بابل الشقية يا بخت اللي يمسك عيالك ويدفنهم عند الصخرة ايه الكلام ده احنا بنقول مزمور ندعي على العيال ولا المزمور ده معناه جميل لانه في الاول بيتكلم على انهار بابل احنا في غربتنا جلسنا بنبكي لان عاوزين نسبح مش عارفين نسبح عايشين في ارض غريبة كلها اوثان حوالينا كله شر حوالينا ولأن الأشرار دول كانوا بيقول انقضوا انقضوا حتى الأساس منها يعني الأشرار دول عاوزين ينقضوا أساس الكنيسة يهدوا المسيح نفسه فيا بنت بابل الشقية يا مملكة الشر يا بخت اللي يمسك أطفالك ويدفنهم عند المسيح يعني يا بخت اللي يمسك الخطايا الصغيرة والشهوات في أولها ويروح يدفنها عند الصخرة عند المسيح يخلص منها بدري لأن هم دول اللي كانوا هيطلعوا أنبياء البعل هم دول اللي هيقاوموا مملكة الله فكون ربنا بينتقم من الشر بطريقته ده المعنى الروحي حتى في الأطفال أطفال الشر هنا مقصود بيها الخطايا في بداياتها العلاقات الردية في أولها لأن كل خطية لها خطية يعني لها بداية خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم يعني واحد يقول لك ايه فيها ايه لما اشرب كاس يعني طب انت ضمنك الكاس ده مش هيبقى ازازه ويبقى برميل بعد كده طب فيها ايه لما جامل في سجاره طب مش عرفك ان السجاره دي يمكن ما تبقاش علبه واتنين فيها ايه لما اكذب كذبه صغيره طب مين قال لك ان الكذبه مش هتبقى سرقه في الاخر فيها ايه بس لما اتجنبه طب ما يمكن التجنب يبقى عداوه بعد كده ده ثعلب صغير حاسب منه لو سيبته يكبر ولو كبر هيهدلك كل الأساس اللي انت واقف عليه فاحنا لما بنشوف عقاب للأطفال دايما بناخده بالمعنى الروحي الخطايا من أولها أو الشهوات في أولها ما تسيبهاش ما تواربش الباب مع الشر أبدا في واحد يبقى ماشي في علاقة غلط يقول طيب أنا هكتفي بس بالتليفون لا مش هتقدر التليفون ده في العلاقة دي هيفتح لك باب جهنم لا عاوز تقفل العلاقة الغلط تتقفل يعني ولا تليفون ولا كلام ولا مسج ولا ولا حاجة لأن التعالب الصغيرة دي هتكبر والأولاد دول هيكبروا وهيتحدوا ربنا بعد كده وذهب ملك إسرائيل وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يقول احنا في إصحاح 3 عدد 7 قد عصى علي ملك مؤاب فهل تذهب معي إلى مؤاب للحرب فقال أصعد مثلي مثلك شعبي شعبك وخيلي كخيل هيحكي لنا قصة غريبة شوية او بعيد عن الاحداث بقى احنا خلاص اتعرفنا على ليه شعب ادعى ازاي بدأ خدمته ازاي استلم الرداء ازاي آه بدأ يعمل معجزات ببساطة ربنا كرمه وانتقم من المستهزئين بيه عشان يدي كرامة الكهنوت هتحصل حرب في المنطقة الحرب دي ملك اسرائيل وقع مع ملك مؤاب في الوقت ده ملك إسرائيل وملك يهوذا أصحاب فيقول له أنا رايح أحارب ملك مواب تيجي يا يهو شفاط يهو شفاط ده ملك يهوذا وده الوحيد اللي, اللي عدل فيهم لغاية دلوقتي ملك إسرائيل ملك شرير ملك مواب طبعا وثني ملك أدوم برضه ملك شرير لكن ملك يهوذا راجل بتاع ربنا يهو شفاط فبيقول له عصى علي ملك مواب هل تذهب معي لمواب للحرب فقال أصعد أصعد يعني ماشي مفيش معنى مثلي مثلك وشعبي شعبك وخيلك كخيلي يعني ماشي جيشي وجيشك واحد نطلع نحارب سوا فقال من أي طريق نصعد قال من طريق برية أدوم فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم ثلاثة بقوا إخوات دلوقتي وداروا مسيرة سبعة أيام ولم يكن مال الجيش والبهائم التي تبعته السكة اللي اختارها ملك إسرائيل سكة طلعت مقلب الدنيا جرداء ومفيش ميه وفضلوا ماشيين سبعة أيام عشان يروحوا يحاربوا البهايم جاعت اللي معاهم اللي بيتغذوا عليها وال والمية بتاعت الجيش قلت فوقعوا في مشكلة هما لسه مبتدوش الحرب فطبعا اتهزوا لأن مفيش مؤونة فقال ملك إسرائيل آه على أن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم ليد مواب ملك إسرائيل لأنه ملك شرير دايما متوقع مصيبة خلي بالكوا ساعات الشرير اللي يكون عارف الصح يكونش عنده امان ابدا كل لما الدنيا تغمق في وشه كده يقول لك اه ربنا هيسد ربنا هينتقم ربنا هيعمل فيا لانه عارف انه ماشي وحش ومش عايز يتوب فاول ما لقاها ضلمت كده قال يبقى ربنا دعا الثلاث ملاك دول الملوك دول عشان يقعوا في يد ملك مواب ملك مواب ده وثني ما هي ما هيذبح مش هي مش هيرحم يعني فقال يهوشافاط شوفوا رجل الراجل بتاع ربنا يقول ايه أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب انتبه انه غلط احنا ازاي طلعنا نحارب من غير ما نرجع لربنا ده الشعب ده اساسا اسمه شعب ربنا فازاي خرجنا نحارب من غير ما نستأذنه طب ما تشوفوا لنا في حد بتاع انبياء الله هنا يهوشافاط يبان ان هو متبرمج صح بالرغم انه نسي في الاول لكن زي ما تقع في مشكله تفضل تدور يمين وشمال وتشوف 100 حل وبعدين واحد يقول لك طب ما تيجي نصلي اه صحيح احنا ما صليناش ده كان المفروض نصلي المشكله اساسها ان احنا نصلي او ما تيجي ناخد مشورة ابونا اه صحيح ابونا برضو رأيه مهم بعد ما كنت كون قطعت اشواط يعني وتعكت خالص فاجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل واضح ان في ناس برضو من العبيد يعرفوا ربنا قال هنا اليشع بن شفاط الذي كان يصب ماء على يدي الي احد عناوين التلمذة كان يصب ماء على يدي الي دي قيلت في حياة اثناسوس الرسولي كان يصب ماء على يدي انطونيوس يعني من جبروت أس... من عظمة أثناسيوس يقولوا أحد أهم أسرار قوة هذا البطرك لأن البطرك ده في العالم يمثل لغز لأنه شاب في سن ال العشرين يقف قدام 318 أسقف في العالم هو اللي دافع عن الإيمان المستقيم دي كانت آآ آآ يعني طفرة في تاريخ الكنيسة أثناسيوس سر قوته أنه تلمس في الصحراء سنتين ثلاثة على أنب أنطونيوس فكان يتقال في تاريخه في ترجمة حياته كان يصب ماء على يدي أنطونيوس يعني مجرد انه بيحط ماء على ايد أنطونيوس بيتفرج عليه وهو بيصلي يعني دي لوحدها تديله قوة آه أثناسوس أنا قلت لكم مرة قابلت واحد عالم أمريكاني مكرس حياته لأثناسوس الرسولي بيعمل encyclopedia عن أثناسوس راجل أمريكاني عالم لاهوت بيقول أنا بصلي بس ربنا يمد في عمري لغاية ما أخلص encyclopedia أثناسوس نزلها في 20 volume كده قد القاعة دي مثلا عشان يحكي عن اثناسيوس بس ما يعني وده راجل امريكاني مش مصري اثناسيوس ده صعيدي يعني ما لكن بره يموتوا في حاجة اسمها اثناسيوس لانه بيعتبروه لولا اثناسيوس كان المسيحية ممكن تنحرف طبعا المسيح مش هيسيبها تنحرف لكن اثناسيوس ده كان اساسي في حفظ الايمان على مستوى العالم مش على مستوى مصر فكان يصب ماء في الاول على يدي ايليه فقال يهوشافاط عنده كلام الرب يهوشافاط بإيمان بسيط قال يبقى ده عنده كلمة ربنا بدل تلميذ إيليا يبقى هيعرف يقول كلمة ربنا صح فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم طلعوا الثلاث ملوك لإليشع عشان يسألوه نكمل ولا نرجع لأن احنا الدنيا ملخبطة قال إليشع لملك إسرائيل لما جولوا الثلاثة شوفوا بقى إليشع برضه شارب بروح إيليا مين اللي وحش فيهم قوي ملك إسرائيل ملك يهوذا كويس وملك أدوم يعني مش مش تبع شعب ربنا قوي فمش ده اللي هيزعق فيه يعني فقال له مالي ولك اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك مين أبوه مين أبو ملك إسرائيل أخاب أخاب اللي بتاع إيليا بقى أخاب اللي دخل الوثنية في الشعب وأمه اللي هي إيزابل مملكة الشر كلها اللي كانت بترعى انبياء البعل كانوا بياكلوا على ميدتها كل يوم 850 نبي للبعل والسواري فهي المسؤولة عن الفساد كله فقال له انت جاي لي ليه ما تروح للانبياء ابوك وانبياء امك اللي هم بيعرفوا يتنبأوا فقال له ملك اسرائيل كل مش رايح لان الرب دعا هؤلاء الثلاث ملوك ليدفعهم ليد مواب باين عليه ربنا حطنا عشان نقع في ايد مواب فقال إليشع حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه فاكرينها بتاعت إيليا الاسطمبة بتاعت إيليا خلاص بقى إليشع عايشها بقوته حي هو الرب الذي أنا رب الجنود الذي أنا واقف أمامه أنه لولا أني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك يعني أنا لولا الراجل ده اللي جاي معاك يهوشافاط ده عشان ليه في ربنا أنا ما كنتش أبص في وشك ده بيكلم ملك وهو ما حلتوش حاجة لكن هو قوي وعارف يبكت الملك قال له انا هتكلم بس عشان يهوشافاط اللي جاي معاك آه، واضح طبعا في الجرأة والشجاعة بتاعت ايليا بتاعت زمان في نفس الوقت واضح كرامة الشخص اللي يعرف ربنا يعني ال- الحاجات دي تؤكد لنا مفهوم الدالة لما يكون شخص زي يهوشافاط بيحب ربنا وعاوز يمشي صح له دالة عند رجل الله الذي له دالة كبيرة عند الله ماشي لكن آه، آه، صلاة الشرير مكرهة الرب يعني مش ربنا اللي هيفتح قلبه ويتكلم واحد زي ملك إسرائيل لأنه عمره ما كان بتاعه والآن ف- فأتوني بعواد مراد بقى ال... آه، عواد اللي هو إيه بتاع العود واخدين بالكم مش لأنه صاحب مزاج هنشوف آه، ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب يبدو ان ده كان طقس قديم من وقت داوود آه. من وقت داوود رتبوا الشعب بقى فيه يغنوا المزامير ويرتلوها و... وكان في فئات من الموسيقيين رجال ال- الهيكل ناس موسيقيين وعشان كده اقول سبحوه بالمزمار سبحوه بالقيصارة بالاوتار بالعشرة اوتار كان في الات موسيقية خاصة بالهيكل وكانت الترنيم قديم والتسبيح بالمزامير الكلام ده كله قديم جدا وكان في جو الترنيم ده كثيرا ما يأتي تأتي النبوة فهو عاوز يدخل في mood الصلاة لأنه شد مع ملك إسرائيل يعني فقال هاتولي حد ي- يرتل يعزف فاكرين زمان لما كانوا يجيبوا داوود يعزف لمين لساول عشان ي- يطفي ناره ويطرد عفاريته آه، لأنه آه لأن داوود كان بيرتل المزامير من صغره فكانت المزامير تطرد الشياطين فعلا وعشان كده عندنا لغاية دلوقتي يعلمونا ان المزامير اكتر حاجة تطرد الشياطين ترعب الشياطين حتى المزامير المرتلة من وقت ما كان داوود يطرد شياطين ساول وهو بيرتل مزامير فلما جابوا العواد كانت عليه يد الرب فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا جبابا دي يعني حفر عميقة قوي لأنه هكذا قال الرب بالرغم أنكم لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم بص هم احنا بنقول ايه الأرض جدباء تماما ومفيش مية خالص والناس هتموت من العطش وداخلين حرب ملك مؤاب لو وقعوا في ايديه دلوقتي هيخلص عليهم كلهم الثلاث ملوك بجيوشهم لأن هم صيدة سهلة ما عندهمش مؤونة فهنا إليشع قال لهم بصوا ربنا بيقول الوادي ده هيبقى حفر حفر هتتملي ميه وبالرغم ان انتوا لا شايفين ريح ولا مطر الميه هتملى الوادي هتشربوا انتوا وماشيتكم وبهائمكم يبقى بيطمنهم الاول على اول مشكله عندهم ان مفيش ميه يدخلوا بيها الحرب وذلك يسير في عيني الرب ده ده بس بدايه فتح كلام يعني كانت مشكلتكم الميه دي سهله لكن سيدفع لكم مؤاب إلى أيديكم كمان يعني هم لو, لو قالوا لهم اشربوا مية بس وارجعوا بجيشكم أحياء يبقى كويس قوي لكن لا قال لهم ده انتوا هتشربوا مية والأرض دي كلها هتتملي مية وكمان ملك مؤاب اللي انتوا عايلين همه ده هتغلبوه فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة وتقطعون كل شجرة طيبة وتطمون جميع عيون الماء وتفسدون كل حقل جيدة بالحجارة ده عند مؤاب يعني هتعملوا كل ده في مؤاب حلم ما كانش على بالهم ان يكسروا المدن الحصينة بتاعت مؤاب ويقطعوا كل الشجر ويسدوا عيون الماء ويفسدوا الحقائق ده كان دايما ال- ال- النصرة الشديدة تعمل كده تبوظ كل حاجة في الأعداء عشان ما يرجعوش بعد كام سنة يهيجوا عليهم تاني يعمروا بسرعة ويهاجموهم تاني لأن البلاد كانت جنب بعض وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية عن, عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء يعني الكلام ده كان غالبا بعد الظهر كان في حاجة اسمها زي تقدمة المساء وتقدمة الصباح الناس بتوع ربنا دول رجال الله كانوا مواظبين زي رفع بخور باكر ورفع بخور عشية فعند رفع بخور باكر فوجئوا الناس طبعا لسه نايمة عطشانة مية جاية من ناحية أدوم عمالة زي سيل نازل كده عمال يملى الارض مع ان الارض كانت جدباء تماما آه، ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق ووقفوا على التخت وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم فقالوا هذا دم يعني فهموا الموقف يا جماعة بتوع أدوم جايين من بعيد بتوع مؤاب اللي هيحاربوهم شافوا أولا مش متوقعين مية خالص في الوقت ده فشافوا المية من بعيد مع الشمس اللي خابطة فيها شافوا لونها أحمر وهم عندهم فكرة أن دايما بتاع أدوم بيقع مع بتاع إسرائيل بتاع يهوذا دايما بيخبطوا في بعض فقالوا بس فرصتنا ملوك أدوم وإسرائيل ومؤا... و... ويهوذا وقعوا في بعض وملوا الأرض دم فانتهزوا الفرصة وقالوا يبقى وقعوا في بعض وقتلوا بعض ودبحوا بعض والدنيا اتملت دم فرصتنا ندخل فاهمين الفكرة الخداع جه ازاي؟ وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا والآن فإلى النهب يا مؤاب وأتوا إلى محلة إسرائيل فقام إسرائيل وضربوا المؤابيين فهربوا من أمامهم فدخلوها وهم يضربون المؤابين يعني المؤابين جايين يهجموا فاكرينها حكاية سهلة قوي فلقوا الجيوش كلها واقفة مستقرة شربت مية وتمام مستعدين للحرب فدخلوا بقى فيهم جامد وهدموا المدن وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملأوها وطمروا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة ولكنهم أنقوا في قير ألقوا في قير حارسة حجارتها واستدار أصحاب المقاليع وضربوها قير حارسة دي بلد على باب مؤاب كده لأن هناك كانوا بتوع المقاليع دول بيضربوا من بعيد فجم يقربوا منهم ابتدت المقاليع تضرب فرجعوا فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب اشتدت عليه أخذ معه 700 رجل مستل السيوف لكي يشقوا لملك أدوم فلم يقدروا يعني حب يعمل زي ثغرة في الحرب كده فخد 700 راجل معاه سيف ودخلوا من حتة عشان يدخلوا على ملك أدوم بالذات فلم يقدروا فأخذ ابن البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرقة على السور فكان غيظ عظيم على إسرائيل فانصرف عنه ورجعوا إلى أرضهم يبدو أن ده كان تقليد وثني عارفين كانوا ساعات يقدموا أولادهم ذبايح للأوثان وكان عندهم حاجة اسمها يعبروهم في النار كلها عبادات وثنية وكان في شريعة الملوك الوثنيين يوقفوا الحرب ما يموتوش بعض لو الملك قدم ابنه محرقة قدام عينيهم فخلاص ده نوع من العهد كده نوع من الفداء الفدا يعني فدى شعبه فخلاص يرجعوا ما يقدروش يكملوا عشان كده اتغاظوا لان كانوا ناويين له يعني مش هيسيبوا له حد فلما قدم ابنه على السور ده محرقة طبعا دي كلها حاجات وثنية عشان يوريكم قد كده العالم كان منحرف وقتها راح الملك قد حرق ابنه على السور فهم شافوا المنظر ورجعوا لكن اتحققت نبوة